السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تكلمنا عن الحساب والقصاص والقضاء بين الناس اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن اختبار عسير من نجا منه فاز وأعظم الجوائز حاز ومن تردى خاب نسأل الله العفو والعافية وحق عليه العذاب عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم تبدل الأرض غير الأرض أين يكون الناس يا رسول الله يوم الأرض تتبدل قال على الصراط قال صلى الله عليه وسلم على الصراط هذا الجسر جسر العبور هذا الجسر جسر معلق تحته النار عافانا الله وإياكم هذا الصراط أقسم الرب جل وعلا سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها قال أهل التفسير أي يعبرون على الصراط هذا الصراط وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف سرعة الناس عليه ووصف النور الذي سيكون معهم ووصف من سينجو ومن لن ينجو عافانا الله وإياكم وهذا الصراط ما الذي عليه هل هو صراط سالك طريق الجسر ده سالك ولا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن النار يوم القيامة لما يخرج الناس ويبعثروا ويخرجوا من القبور يقول الرب سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تأتي وبرزت الجحيم لمن يرى طيب النار دي تيجي شكلها عامل ازاي قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي النار لها سبعون ألف زمام في سبعين ألف حبل سبعين ألف حبل مع كل زمام مع كل حبل من دول سبعين ألف ملك اضرب بقى سبعين ألف في سبعين ألف يطلع لك الرقم ما يقرب من خمسة مليار خمسة مليار ملك يمسكون هذا المخلوق لماذا قالوا لأن الملائكة إن تركت النار ولم تقيدها بهذه الحبال والقيود أكلت كل من في المحشر نسأل الله العفو والعافية عشان كده هي اسمها السعير يقول لك الكلب ده كلب مسعور يعني مسعور هايج لو انطلق سيؤذيك هي النار كذلك أنها النار تغتاظ تشمئز تفور نسأل الله العفو والعافية ليه على العصاة على هؤلاء الذين أخذوا فرصتهم وضيعوها تكاد تميز هتتقطع ليه من الغيظ من الغيظ عافانا الله وإياكم في الوقت ده بعد ما الناس تاخد الكتاب وبعد وبعد وبعد وبعد ينصب الصراط ايه الصراط ده وصفه مكانه شكله نسأل الله العفو والعافية فهو زي ما قلت لكم هو جسر ممدود على متن نسأل الله العفو والعافية جهنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ووصفه كما يقول أبو سعيد يقول بلغنا أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف السن بتاعه أحد من السيف يا جماعة والله العظيم لو جسر عرضه عشرين متر وعلى المحيط الهادي انت تبقى مرعوب وانت بتعدي الناس وهي مروية بتمر بالجسر المعلق وتحته صحراء جبال أو تحته بحار بيبقى مرعوب وهو إيه جسر قد كده واسع فما بالك هذا أدق من الشعر شوف الشعرة كده طلعها كده وتمسكها هو أدق, أدق منها أرفع منها وإيه أحد من السيف يا نهار أبيض طيب ديت هن- عرضها قد إيه دي مثلا متر مثلا وهنعدي بسرعة عشان تعرف عرضها يقول الرب جل وعلا للنبي لنبيه آدم يا آدم أخرج بعث النار طلع لي اللي هيخش النار مين فيقول آدم وما بعث النار مين بعث النار يا رب يقول من كل ألف تسعمية تسعة وتسعين إلى النار وواحد في الجنة زيك الصحابة ترعبوا الصحابة ترعبوا لما سمعوا كده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا فإن هؤلاء من أمة يأجوج ومأجوج 999 دول لكن لك أن تتخيل أن الحسبة إيه واحد في الألف طيب المكان اللي هياخد بقى الو- الألف اللي واحد دول عرضه قد إيه الله عز وجل إن العذاب شديد جدا يعيد خلق الكفار والذين يدخلون النار خلق يتناسب مع هذا العذاب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن درس الكافر في النار كجبل أحد عشان العذاب ياخد كل موضع عارفين الجماعة الدكاترة لما يجوا يعملوا عملية وبتاع والعدسة تكبر جدا عشان يعرف يدخل ويعمل والكلام ده عشان كل حتة تدخل فيه المسام بتاعته كل جزء من جسمه ينال العذاب ويجي يوم القيامة رب العالمين يقول لأحدهم لو كانت لك الدنيا أجمع أكنت مفتدن بها من عذابي اليوم بيقول له لو كانت الدنيا كلها مش فلانة وفلان اللي بعت كل حاجة عشانهم لا لو كانت الدنيا دي كلها بتاعتك لو كانت الدنيا لك أجمع أكنت مفتدن بها فيقول إي وربي فيقول رب جل وعلا لقد طلبت منك أهون من هذا فأبيت إلا النار أنا طلبت منك أقل من كده بكتير لكن أبيت إلا النار عافانا الله وإياكم فالجس في النار عريضة جدا لا يعلم عرضها عرضها إلا الله إلا الذي خلقها ويبدأ الناس تعدي كل واحد بقى مش انت طول كل يوم بتدعي الا وبتصلي وان شاء الله كلكم بتكونوا بتصلوا بتقولوا اهدنا الصراط المستقيم ايه الصراط المستقيم ده جعل الله صراطين في اثنين صراط في صراط في الدنيا وفي صراط في الاخره على حسب سرعتك في الارض في الدنيا على حسب سرعتك هناك انت كنت ماشي عليه ولا ماشي من حتة تانية نعرف دلوقتي هنشوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر تحس ان الجسر ده جاي متشال يؤتى به ثم يجعل بين ظهري جهنم العرض بتاع جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر شكله عادي ايه ده احكنا عليه قال صلى الله عليه وسلم مدحضة مذلة اللي بيعدي عليه ممكن يتزحلق مذلة عليه خطاطيف عارفين الخطاف بتاع الشجر والخطاف بتاع بتاعته الحديد والكلام ده خطاف رايح جاي زي السكاكين كده اللي يعدي ممكن يتعور هو كان في الدنيا كان يبص بصة ويسمع بتاع ويمد ايده في سرقة كان في ذنوب وفي ح- سيئات وفي معاصي والشيطان كان بيتخطفه زي ما كان بيتخطفه الخطاطيف دي تخطفه عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة شوكة نسأل الله حدي- حاجة كده عليها شوك لها شوكة عقيفاء نسأل الله السلامة يا رب سلم سلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا له يا رسول الله انتوا هتكونوا معانا السيدة عائشة بتقول له أنت هتكون معانا ولا إحنا فين إحنا في الوضع ده قال لها إلا في ثلاث في ثلاث أماكن كل واحد مع نفسه منها الصراط كل الملائكة كل الأنبياء يقولون إن رب اليوم غضب غضبا لم يغضب مثله قط طب الملائكة بت... الملائكة الأنبياء بتعمل إيه كله جاسي على الركبة نوح آدم إلياس يحيى زكريا كل هؤلاء محمد إبراهيم كله قاعد على ركبته ما بيقولش إلا كلمة واحدة يا رب سلم سلم ليه كل نبي أمته بتعدي فلك أن تتخيل الآن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد والأنبياء قاعدين وانت بتعدي وكل الأنبياء بيقولوا يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم والله وبالله وتالله لا أنا عدى عليه وانت هتعدى عليه عشان في بعض الناس بيبقى فاكر ان دي قصة ألف ليلة وليلة والله لا هتعدى عليه وهتيجي بقى تقول أنا نسيت ومش نسيت وكذلك اليوم تنسى هتنسى اللقاء ده هنساك فانت من دلوقتي تستثمر بقى اوقات الخير اللي احنا فيها دي زي رمضان وتستمسك فيها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون امتى الصراط ده طبعا بعد تطاير الصحف ووزن الاعمال والقصة دي كلها هل الكفار هيعدوا عليه لا الكفار بيتاخدوا على النار ملهمش صراط امال مين اللي هيعدي عليه ده لا مؤمن مخلص منافق واللي عنده ايه كان يعبد الله ويشرك به ايه, إيه احيانا كده مع غيره واللي كان عنده معاصي واللي عنده كذا اما الكفار لا يقعون في النار قبل الصراط لكن كل من انتسب الى الاسلام سيمر عليه ولم يقع في الشرك الاكبر ده هيعدي هيعدي عليه طيب المنافقين دول هيعدوا ازاي تعالوا نشوف لما السيدة عائشة بتقول له أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض قال في الظلمة دون الجسر في الضلمة شوف النهاردة بس احنا اهو في المدينة اهو لو النور قطع بنعمل ايه مش عارفين نمشي فاستشعر بقى النور قاطع وقدامك جسر تحته النار يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عشان تعرفوا يعني ايه بس يعني ايه يعني ايه حاج واحد يقع في النار ربنا يعافيكم احنا دلوقتي لو في 100 دور ورمينا منها طوبة تنزل تلط الأرض بعد كام احنا الدور المية اهو مسكنا طوبة كده أو كيلو حديد من بتاع الموازين ده ورميناه ينزل بعد قد ايه يلط الأرض ثلاث ساعات ثلاث ساعات ولا بسرعة رهيبة ممكن ما يجيبش دقيقة صح طيب النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا في يوم من الأيام قاعد فسمعوا ضربة كده سمعوا خبطة فالصحابة ترعبوا ايه ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تراعوا لا تخافوش ما تخافوش هذا حجر ألقي في النار منذ سبعين سنة الآن وصل القاع مرمي من سبعين سنة لسه واصل الأرض القاع بتاعتها نسأل الله عشان كده سأرهقه صعودا ربنا سيرهق بعض الناس صعودا ان هو يجي يصعد يصعد يصعد عشان خلاص هيطلع من النار في ناس هيبقى عذابها كده ان ربنا يسيبه يحاول يتسلق يتسلق لغايه ما خلاص بقى هيبدا يوصل يوصل يروح واقع ويرجع تاني يحاول يحاول يحاول يحاول ويرجع يرهق صعودا ونزولا زي ما أرهق المسلمين في الدنيا نسأل الله العفو والعافية طيب المنافقين أخبارهم إيه اللي هم يعني يظهروا الإسلام ويبطنوا مع كل حاجة تلاقيه كده مع المسلمين ولا أنا كويس وبتاع والمسلمين ربنا يمكن لهم ولا حاجة تلاقيه وانتوا كلكم عارفين يعني ايه نفاق يقول لك فلان ده بينافق والله المدير يعني ايه بينافق المدير بيقول من وراه كذا هو ده النفاق ان يكون ظاهرا كده وبتاع والقصة دي كلها ظاهرا واحد جاي يحضر الدرس لكن ليه نية تانية خالص خلاص واحد جاي مش عارف يتصدق لكن ليه نية تانية خالص مش يريد الوجه الله هو يريد حاجة تانية وفي رواية بعضكم بيسميه عصفورة المهم المنافق نسأل الله العفو والعافية يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم اللي بيظهروا الإسلام ويظهروا معاني الإسلام ويبطنوا غير ذلك يظهروا الصلاح وهم حقيقتهم حاجة تانية ربنا حكى قصتهم في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وهم ماشيين على الصراط انظرونا نقتبس من نوركم ما هم كانوا منورين أعمالهم بقى نورت الصدقة الخفية اللي محدش عارفها ديت نورت برك نور حسن الجوار نور دعائك بالأسحار نور تركك الذنب لأجل الله نور كله ينور بقى الحاجات دي بدأت ايه تنور فأهل النفاق يقولوا لهم ايه استنوا عاوزين نور منكم انظرونا نقتبس من نوركم يقولوا لهم ايه قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قال العلماء الآية دي فيها كذا تفسير منهم منه لا النور ما بيجيش من هنا يا حاج النور ده من ورا خالص من الدنيا ارجع بقى لو تقدر ترجع روح هات نور آه هو بقى هو ده النور يمشون به تمشون به هو ده النور اللي هتمشي بيه نسأل الله العفو والعافية فالمنافق اللي أعرض عن نور الكتاب والسنة في الدنيا يوم القيامة يتخبط نسأل الله العفو والعافية طيب ايه موضوع النور ده عاوزين نفهم ايه النور ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخبرنا ان المؤمنين هيمروا على الصراط على حسب النور قال صلى الله عليه وسلم ثم ينجو المؤمنون بعد ما نور النور المنافقين ينطفي ينجو المؤمنون طب هينجو ازاي يا رسول الله قال أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر دول عاملين زي البدر شوف كل الناس بتحب القمر يعني بعض الناس ممكن ما يحبش الشمس عشان الحر وكده صح لكن كله بيحب القمر حتى اللي بيحب بيحب مع القمر كده انت ده انت القمر في واحد بيجي في يوم من الايام يقول لزوجته انت اللي شمس لا كل الناس بيحبوا ايه بيحبوا القمر فيكون اول ناس تخش كليله البدر ويقول النبي فمنهم من يعطى نور مثل الجبل بين يديه في واحد كده يكون معاه كشاف كده ليزر بيبقى ضارب قوي قدام واحد يقول له ما شاء الله جايبه منين ده لا ده معاه يا جماعه نور كالجبل والنور ده بالمناسبة ما بينورش للي جنبك يعني احنا مش على الطريق كده ايه بقول لك ايه ارشق ورا ده ده مع نور لا يا نجم دي عاملة زي الخشوع في الصلاة اللي جنبك في التراويح قاعد امال يبكي وانت في وادي تاني بعضنا بيكون في وادي وفي واحد في وادي تاني هل الخشوع اللي هو حاسس بيه ده قاعد بينور معاك لا كذلك النور هناك نور ذاتي كل واحد ينور لنفسه عارف بقى خدنا تحت جناحك يا عم الشيخ عمك الشيخ اصلا ممكن ما يكونش منور كل واحد مع نفسه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك في ناس كالجبل وفي ناس فوق الجبل ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه عامل زي نور النخلة كويس ومنهم من يعطى دون ذلك أقل شوية من النخلة شوفوا ومنهم من يعطى نور في إبهام قدمه يعني في الصابع بتاعه صابع رجله كده عارفين كده أحيانا الحذية بتاعة الأطفال الصغيرين كده بتنور هو كده يدوب نور يبص فيه يقول النبي يضيء مرة وينطفئ ويطفأ مرة قاعد امال ايده ينور ايده ينور طبعا انت عارف يعني ايه ايد ايدي يعني هتتحرك طبعا ما يطفي انت مش شايف حاجة مرعوب تمشي فهتستنى انه ينور طيب ووقفتك دي الخطاطيف شغالة فقاعدة عمال تتعور من السكاكين طب عشان تبعد عن السكينة تعمل ايه ترمي نفسك في النار وعمرك ما هترمي نفسك فعاد امال تتحمل التقطيع ده لكن عمري ما ارمي نفسي يقول النبي إذا ضاء ضاء قدمه صار وإذا انطفأ قام قال فيمر ويمرون على الصراط دعاء المؤمنين إيه وهم واقفين على الصراط ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آية التحريم أصناف الناس اللي هتكون ماشية حمكم الله أصناف الناس اللي هتكون ماشية ناج مسلم ده عدى ناجي وما تخدش خ- ايه خدشه ناج مسلم وناج مخدوش عدى بس متعور ومكدوس في النار ده واقع نسأل الله العفو والعافية طيب أخبار السرعة إيه احنا قلنا النور يا ترى انت نورك هيكون قد ايه انت في الدنيا دي يا جماعة لو اتعرض عليك انك تجيب 70% ولا تجيب 80% ولا تجيب 100% بتختار ايه 30% تختار 100% صح طيب ليه في الاخرة تقول إيه يا عم بس الصبع الابهام ينور لا والله يا جماعة من عرف النار حق المعرفة لا يغفل أبدا عنها لأنه حاططها قدامه كده مش عشان ترعبه يعني في دكتور كده قال براحتكم والله الامتحان السنة دي ما هسيب صفحة إلا وأجيب فيها سؤال والله ما هرقف حد في الدرجات عما في دكتور وانت عارفه ان هو ايه عما بيقول كده لا يعود في قسمه عم يقول لك كده انت بتعمل ايه بتذاكر صح لو التعليم في ذهنك بتذاكر لكن يقول لك ليه يا عمي ما ولا تشغل باقي هتشيل مادة يعني ايه المشكلة تشيل مادة وبتاع يفاجئ ان هو فعلا شال فانتبهوا السرعة اخبارها ايه احنا شفنا النور طب السرعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يمر كانقضاض الكوكب زي السرعة كده ومنهم كالبرق واحد كده شفته البرق كده عم ينور ايه ده عبد الرحمن عدى في ناس كده انت كنت مش شايفه كده ايه ده ده, ده يعدي ده ده واحد ده مش ملتزم وشكله ما كانش انت ما كنتش عارف ده كان بينه وبين ربك اسرار سبحان الله في واحد لسه ايه آه، ميت أمس نسأل الله أن يرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة فبسأل آه، يعني القريب منه بقول له خير هو مات ازاي وبتاع قال لي والله هو جه الساعة اتنين ونص قام يصلي بالليل لغاية الفجر صلى الفجر وعقد النية وصام يا دوب وبعد الفجر كده بربع ساعة أنا صدري واجعني مش عارف حاسس كده بيه بتعب هوب هوب مات هو مش معروف عنه ان هو مثلا إيه يعني حاجة يعني شيخ وبتاع وحاجة و- وخد موتة عاملة ازاي في رمضان وصايم وقيام ليل واستغفار بالأسحار والليلة هنيئا له نحسبه نايم نومة العروس دلوقتي انت- انت نفسك في موتة احسن من كده انت نفسك في كده صح احسن ما تترشق وانت بتتفرج على نهائي اوروبا تروح متاخد كده تعال وسايب التراويح بقى ولا سايب كذا ولا سايب كذا ولا سايب كذا ولا كذا انت ناوي عليه يا عم الشيخ واحنا مش هنتفرج على الماتش ده ولا ان هنجيب شاشة في المسجد ف ده سبحان الله كل واحد على حسب ففي واحد زي البرق انت ما كانش ما كانش متخيل ابدا ان ده ممكن يمر كده كم في الزوايا خبايا في ناس كتير أنت لا تعرفهم لكن ربك يعرفهم رب العالمين عارف فتلاقي في واحد مر يقول النبي كالبرق سرعة ده أنت بتبقى ماشي أنت واحد واحد يقول لك إيه شفت النور يقول فين آه، عدى أهو كده برضه في ناس هتعدي من على الصراط كده ومنهم من يمر كالريح ومنهم كان يمر كالطرف تشوف كده انت بتطرف ع- بتطرف في عينك كده كام مفيش لحظة في ناس هيمروا بالسرعة دي ومنهم من يمر كشد الرجل واحد بيجري يرمل رملا يعني بيمد كده ايه اشبه ايه بنص جري يعني على قدر اعمالهم هو كان بيجري في الدنيا وكان بيسارع في الخيرات ولا كان نص ونص عما بيسمع الاذان بيعمل ايه يقول لك يا عمي امال الاقامه عملوها ليه ما عملوا لك وقت الاقامه ده عشان ايه تفرد ظهرك وبعدين بص اسمع انت لو قمت دلوقتي مين هيدفي السرير عما تروح وترجع في الشتاء ده تدفيه السرير دي ده واخده منك ساعتين ده انت قفلت الهواء عشان ما يخشش خدت وقت اصبر عما يقيموا الصلاه قمنا الصلاه هتروح الرياض كده كده بيطولوا انت عارف الشيخ والنهارده الجمعه ده في سجده وانسان ودعاء ودرس وبتاع وهكذا ده انه يماطل وفي واحد اول ما يسمع الاذان حي على الفلاح اقبل لتحيا يجي على طول يكون من الم... إيه؟ من المسارعين احد الشباب دخل مسجد في التراويح اليومين دول فبيقول انا دخلت الصف الاول قعدت لقيت واحد راح طالع وراح ايه معطرنا كده ايه بعطر عالي قوي وعين شويه بخور بقول والله انا لغايه نهايه الصلاه العطر في انفي وحاسس كده ايه ان الصلاه زي ما تكون قبلت بس من من جمال العطر فوانا طالع قلت سبحان الله اذا كان هذا كرم هؤلاء فما بالك بكرم الله لمن اتى في الصف الاول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول اللي بيصلوا في الصف الأول الصحابة دي قطعتهم قالوا له يا رسول الله والصف الثاني قال لهم والثاني احنا النهارده ويعني ويعني ان شاء الله انا انا كده كده جاي في الاخر يا عم وبتاع ان شاء الله ربك بيصلي علينا وبتاع لا لا لا شتان فاللي كان بيجري في الدنيا على الخير يقول له على فكره احنا بنبني مسجد ومش عارف كده على طول مش بصوا لموا من بعض ولو ايه ولو بقى يا حاج ما احنا لو لمينا مش هيبقى كل واحد من الاغنياء النهارده بقى عنده الشعار ده طب شوفوا كده انتوا تقدروا تدفعوا كام واللي يبقى بورنوا علينا ما احنا لو لمينا من بعض مش هنعوز حضرتك ليه مش بنسابق يعني انا بقول لك بالله عليك كده احنا ماشيين في الشارع وخلينا جائز انك لو لقيت حاجه تاخدها واحنا ماشيين كده في امان الله لقينا 500 يورو قلت له خدها انت لا لا بالله عليك خدها انت لا يا اخي خدها انت هنعمل كده هنعزم على بعض ولا هتجري ترمي نفسك كحارس المرمى عليها وتاخدها هنعمل كده صح احنا اليومين دول على 10 جنيه هنعمل كده طيب ليه عما بنلاقي حسنه كده ما شارك انت شارك حضرتك وده يشارك وده يشارك وده يشارك وده يشارك وانت حضرتك فين ان شاء الله فأول ما بيسمع حسنة كان بيجري يجي يجري على الصراط يعرف ان دي يتيمة ان ده أرملة ان دي أرملة ان ده يتيم ان ده محتاج ان ده كذا ان ده دخلة عيد ان ده مش عارف ايه يجري على طول يتسابق في الخيرات سبحان الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يمر حتى يمر الذي نوره فاكرين بتاع الإبهام ده هيجي يمر طب هيمر ازاي يا رسول الله قال تخر يد وتعلق يد مرة يجي يقع يروح ماسك في الصراط بإيده وماسك في إيده ديت إيه الصراط ده اللي هو إيه أنت تقدر تمسك سكينة من السيف بتاعها تقدر تمسك القطر أحد من السيف وماسكه بإيده ليه هو عارف لو وقع إيه اللي هيحصل يقول النبي وتخر رجل وتتعلق رجل وتصيب جوانبه النار الاشتعال اللي قاعد طالع ده امال ايه يلطه وفي الاخر يقول النبي فيخلصون اول ما يعدوا فاذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان ارانا ياه لقد اعطانا ما لم يعط احدا مسكين اول ما طلع وشاف كده مش واخد باله ان في ناس راشقه في الجنه بقالها ايه زمن اللي عدوا كالبرق والريح ده اول ما يعدي بقى هو فاكر مين كله وقع الانبياء وقعوا كله وقع بيقول لك لم يعطي احدا من العالمين فاكر نفسه ان هو ايه انتوا عارفين مين ده هذا اخر اهل الجنه دخولا اياها وهو داخل هيكون فاكر ان هو الاول ليه من الرعب اللي شافه نسأل الله العفو والعافية مين أول ناس هتعدي من على الصراط أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها أول من يجيز الجسر ده ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم يقول النبي ونبيكم قائم على الصراط واقف على الصراط يقول رب سلم سلم رب سلم سلم ويجيء الرجل منكم فلا يستطيع السير إلا زحفا بيزحف يعني اللي يزحف ببطنه على السيف ده هيروح فين انت ايه البديل آخر حاجة في الموقف الرهيب ده وعلى الصراط نجانا الله وإياكم منها عشان كده عبد الله بن رواحة ده من الصحابة الكبار يجي ينام على ال- في السرير كده كان يعيط فتقول له زوجته مالك يقول لها تذكرت الصراط خايف من الصراط هم عشان كانوا مركزين بيخافوا واللي بيخاف بيذاكر واللي بيذاكر بينجح يقول النبي في آخر حاجة بقى في الصراط وترسل الأمانة والرحم فتقومو فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا الأمانة واقفة الناحية دي والرحم واقفة الناحية دي عاوزين منه عاوزين ايه دول عاوزين ايه كل واحد معدي اخباره في الرحم ايه لو وحش الرحم تزقه الرحم دي تت- تتجسد كده بشيء يدنه يزقك من على الصراط نسأل الله العفو والعافية أخبار الرحم لا أنا عمري ما هكلم عمتي هي اللي غلطت الأول هتزقك روح كلمها وتجاوز وتعالى على نفسك أصل عمي وقال قدام الناس كلها ومش عارف إيه يا سيدي واللي النهاردة اتنين إخوات أب وأخوه زعلانين مع بعض طب معلش الأولاد مالهم يعني أنت أبوك وعمك متخاصمين أنت إيه دخلك بالموضوع هم يتحاسبوا أنت ليه تشيل الحسبة ديت أصل والدي قال لي حذار يتكلم عمك لا يجوز تسمع كلام والدك في الباب ده هو والدك عم تيجي تعدي على الصراط هيقول إيه يا رب يا رب لو هيقع انا اللي هقع مكانه يوم يفر كله هيبيعك مفيش حد غالي عليك انك تخش النار عشانه ده رحمك واجب عليك انت اللي تصلها مش انا عارف هيجي لي دلوقتي 100 سؤال وانا طالع دلوقتي طب عمتي حطت مش عارف في مسمار في ودني وانا صغير روح زورها ده كان بيولعوا الصواريخ في قفايا ويجروا روح زورها عشان ما تحكيليش اي حاجه بقى خلاص خدوا الورث بتاعنا واتهمونا لا يوجد اي بديل زي الاب كده يا جماعه والام لو ابوك كل يوم وامك كل يوم كل يوم كده تصحى والدتك تبصق في وجهك مرتين مرة الصبح ومرة بالليل خلاص ليها حق عليك طب وهي هتتحاسب يوم القيامة على تقصيرها لكن انت تجاهها في حقوق خلصانة مش تيجي بقى تقول لي اصل انت ما تعرفهاش اصل هي وهي وهي لا انا عارفها وانت هتعرفها يوم القيامة الخلاصة واقفين الامانة والرحم الامانة بقى الحاجات اللي ائتمنت عليها الحاجات اللي خنتها سواء كنت في شغل ولا خنت بنات الناس ولا خنت اولاد الناس كل واحد ماشي مع بنت يجي يوم القيامة اهلها يقول يا رب ده خنا في بنتنا وكان بيمشي من وراها وافسدها يبدأوا بقى عندك استعداد ان هؤلاء اولاد البنت دي يزقوك يوم القيامه والله يا جماعة هذا حديث ليس بالأغاليط ده مش هزار حدثنا فيه عنه النبي المختار وهو الذي لا ينطق عن هوى هذا حتم لازم هنشوفه فنسأل الله أن يسلم يسلم ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من على الصراط أن ينجينا بلا خدش نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي